وتبقى مصر عنواني وتبقى مصر عنواني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد فإني أستثمر الوقت حتى يتسنى لي أن أوصل لكم المادة العلمية الكاملة في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا وأذكركم بأنني لا زلت في صدام سلسلة الطيبة المباركة في فضل مصر ولذلك أقول للجميع كونوا معي لا أقول بالأذان الموجودة في الرؤوس ولكن بالأذان الموجودة في القلوب فإن الناظرة في هذه القضية حينما تحدثت مع الأشياخ والأحبة في فضل مصر فيعني كان الجميع يقول يعني إن الإنسان إذا جمع في فضل مصر لن يستطيع أن يجمع أكثر من ساعة أو من ساعتين فأن لك يعني أن تأتي بأكثر من 650 دقيقة يعني في هذا المجال قلت إن الأمر واسع بإذن الله جل وعلا حيث أني أعود إلى دلالات الكتاب أعود إلى دلالات السنة أعود إلى أقوال سلف الأمة أعود إلى التاريخ أعود إلى اللغة العربية أعود إلى الفضل بالنسبة للأوطان بإذن الله جل وعلا ولذلك فإن من بحث ليس كمن لم يبحث على الإطلاق أو كما قالوا ليس مراه كمن لم يرى وليس المخبر كالمعاين وليس من ذاق كمن لم يذوق ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا بل إني لو أردت أن أستفيض أكثر وأكثر في فضل هذا الوطن الحبيب لتكلمت أكثر وأتيت بأكثر من ذلك إن شاء رب العالمين آه هذه الحلقة بعنوان ولاية مصر جامعة ولاية مصر جامعة مرة ثالثة ولاية مصر جامعة يعني حلقة عجيبة بإذن الله جل وعلا واحد يقول لي ولاية مصر الجامعة ما معنى ذلك يا شيخ نقول له قالوا ولاية مصر الجامعة هكذا تحدثوا بعد عمرو ابن العاص أما صاحب المقولة فهو عمرو الذي سبق هؤلاء عمرو بن العاص يقول في ذلك قال ولاية مصر الجامعة تعدل الخلافة تعدل الخلافة ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة يبقى عمرو بن العاص الكلمة حينما فتح الله مصر على يديه قال ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة يعني جعل الخلافة يعني خلافة الأمة في كفة وجعل حكم مصر في كفة يعني العراق وسوريا والأردن فلسطين كل المنطقة الإسلامية في كفة وجعل مصر في كفة أخرى هذه تعدل تلك هذا مش كلامي ده كلام الصحابي الجليل ده كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الذي فتح الله على يديه مصر مرة ثانية حتى لا يقال انني الذي اقول ذلك لا بل اقول ان عمرو الذي قال ذلك ومن بعده قال العلماء وقال الناس ان ولاية مصر جامعة ان ولاية مصر جامعة وهي تعدل الخلاف يعني جعل بلاد الاسلام في كفة وجعل مصر في كفة اخرى يعني ما نجي نقول هذا السلطان هذا الخليفة إنما يحكم الأمة الإسلامية من في إفريقيا وفي آسيا ومن ناحية الصين والتركستان إلى آخر هذه الأمور وما في ذلك مصر لكن الحكم في مصر يوضع في كفة وفي هذه البلدان في السعودية في الكويت في قطر في الإمارات في كل هذه البلدان في كفة يعني حاليا بقوله هذا الحكم في مصر يعدل الحكم في السعودية في الكويت في قطر في الإمارات في البحرين في بلاد الشام مش بقى بس بقول يعني في سوريا في بلاد الشام بالاجماع في لبنان في سوريا في فلسطين لما يكون حكم اسلامي كذا طبعا يعني قائم على كذا وفي العراق لما يكون حكم اسلامي الى اخره ولذلك انا بقول لك ولايه جامعه مش كده وبس شوف العلماء قالوا ايه كمان على هذه الولايه الجامعه وعلى هذا الوطن الحبيب قالوا واهلها يستغنون عن كل بلد اه اه واهلها الضمير عين على مين على مصر واهلها يعني واهل مصر يستغنون عن كل بلد ده انا الوقت يا عمي اهو محتاج دول الخليج محتاج دول النقد محتاج الدول المنحة ما تقلقش دي اسمها طفرات مصر تتزلزل تمر بها المحن تمر بها الاحن تمر بها الاتلاف يمر بها الضيق لكن ما ان يتصالح اهلها مع ملك الملوك ورب الارباب ويتصالح بعضهم مع بعض ويعود الجميع الى حظيره الامام سائلين الرحيم الرحمن إلا وجدوا مصر خزائن الأرض لذلك سيدنا يوسف قال إيه اجعلني على خزائن الأرض ساعتها يشوفوا الحقيقة وشوف الخير في هذه البلدة إنما طالما في نزاع في خطاب في زعل في كيد في خطاب كراهية في كذا الكل ما- ما بعيد عن ربنا إلى آخره لا لا ما تقدرش على الإطلاق ولذلك قول العلماء وأهلها يستغنون عن كل بلد حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور يعني حتى لو أن أهل الدنيا ثوروا على مصر ومنعوها من الأقطار والأمصار والبلاد والعباد لاستغنى أهلها بالخير الموجود فيها بمعنى لو أنهم ضربوا على مصر حصارا اقتصاديا حصارا من كل نوع وصوروا على مصر بسور حال هذا السور بين مصر وبين البلدان بأسرها لاستغنى أهل مصر بالخير الموجود فيها ولم لا أرجعك ثاني سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض تعال معايا عشان تقف على هذا الفهم كما ينبغي الجاحظ رحمه الله هو الذي قال المقولة السابقة التي ذكرتها لكم قال إن أهلها يستغنون عن كل بلد حتى لو ضرب بينها وبينهم بسور إلى آخره هذا كلام مين الجاحد وعلى ذلك كلام أهل العلم وعلى ذلك ما استنبط من الفهم من خلال النص القرآني طيب في قول لا اجعلني على خزائن الأرض أهل العلم يقول لك الله لا ما ما جاء مقصود خزائن الأرض هي مصر آه نعم يا مصر لكن هي خزائن الأرض ازاي بقول لك في قوله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له ايه منكرون النص القرآني يخبر تعالى عن قدوم يوسف خلي بالك اهو الى الديار المصرية وبعد ما يوسف اتى الى الديار المصرية وخلاص ومكن الله له وصار حاكما حاكم غير ملك وصار حاكما لامور مصر اي عزيزة يقوم على امرها ويتصرف فيها كما يشاء بإذن رب الأرض والسماء مش كده بس وبعد تأويل الرؤيا ايه اللي جرى يعني ابتلى الله جل وعلا البلاد والعباد بالقحط ابتلى الله في البلاد والعباد بالقحط ولذلك كان الكل يأتون إلى الديار المصرية يتمارون يطلبون الميرة يعني يعني فيه وذلك بعد 200 سنين الجذب وعمومها العلماء يقولوا على سائر البلاد والعباد يعني تقولي بس المجاورين لمصر لا ده كانت رؤية يوسف آية من آيات الله وهذه المعجزة آية من آيات الله ولما صار عزيزا أي حاكما لأهل مصر كان ذلك بذلك آية من آيات الله جل وعلا ويجي الناس بقى مع احترامي إيه، الجذب يصيب البلاد والعبادة والأقطار والأمصار والكل يأتون يتمارون الطعام الكل جاي عايز الميرة عايز الطعام من أرض مصر الكل جاي ليوسف منين جايين من فلسطين جايين من بلاد الشام بالإجماع مش عايز أعد لك البلدان جايين من ناحية العراق جايين من كل قطر ولذلك دول جايين من فلسطين إخوة يوسف جولوا من فلسطين جايين يطلبوا الميرة يطلبوا طعام لأهلهم عشان هناك جدب مفيش طعام ليه الأرض منعة والسماء ممسكة والكل في جدب إذا أهل الأقطار والأمصار وأهل البلاد والع... و- و- والك... والكثير من العباد جاءوا إلى مصر لأخذ ذلك من أرضها ومصر كما يقول ولاة في كل خير ولم لا وأرضها ذهب ويقول بعضهم ترابها ذهب نيلها عجب عندك الأرض ذهب النيل عجب ولذلك هي أرض زراعية فيها الزراعة فيها الصناعة فيها السياحة فيها كل شيء من كل يعني لو قلنا هذه دولة صناعية عندك المكان وعندك الفعل وعندك العقول هي دولة صناعية دولة زراعية عندك دولة زراعية دولة سياحية عندك الدولة السياحية عندك ال- البترول عندك بترول عندك الغاز عندك فيها غاز عندك ال- الخامات عندك فيها خامات عندك المناجم عندك المناجم مالية سينا ومالية الصحراء الله الجيوب عايزة تتظبط الجيوب والذمم فضلا عن لا بد من التصالح مع ملك الملوك ولذلك لو عدنا إلى ملك الملوك ورب الأرباب لو تصالحنا مع رب الأرض والسماء على طول يا أرض أخرجي بركاتك هتلاقي بقى محتوى اكتشافات بترولية اكتشافات غاز هنا هنا من كل اتجاه هتلاقي المناجم في آه، سينا وفي غيرها ذهب ومعادن زي الفضة وكيس والحديد والكلام ده كله كله هيخرج خيرات ما لها حل يبقى عندك النيل زراعة وعندك المناجم وعندك البترول وعندك الغاز وعندك سياحة عندك اللي مش موجود في أي دولة من دول الخليج ولا موجود حتى في أي دولة خارجية على الإطلاق أو دولة أوروبية يبقى الخير ساعتها يأتيك ويصب عليك من كل اتجاه لكن أهل مصر هم اللي بحاجة يرجعوا ربنا شوية محتاجين نرجعوا ربنا صالحوا مع ربنا صالحوا مع بعض ويفهموا قدر الوطن ويعملوا على التقدم والرقي ويبحثون عن هذه الوسائل التي تودي بهم إلى ذاك التقدم وذاك الرقي في الحالة دي ستكون مصر من أعظم البلدان إنما أقعد أغني مصر ومش عارف إيه ما يكفيش الغناء على الإطلاق طبل ما يكفيش الطبل أقعد أرقص ما يكفيش ده كلام فارغ لكن أنا مطالب بعدة أمور أول حاجة تصالح مع الله اثنين نتصالح مع بعضنا ثلاثة نعود إلى حظيرة الإيمان تبقى كليتنا مع ربنا سبحانه وتعالى بعد كده عمل وإنتاج بحث وأخذ بالأسباب ساعتها مصر نعم سنقول أنها عظيمة وكبيرة عظيمة وكبيرة لأنها في الأصل عظيمة وكبيرة ولها فضل عظيم ذكره رب العالمين في كتابه الكريم فضلا عن بشارة سيد المرسلين لفتحها ولعلو أراية فيها بإذن الله جل وعلا طيب واحد يقدر يقول لي ايه بس خلي بالك يا شيخ بيجي برضه سنوات بلاء على مصر اقول له اه حصل لان لو مريت في التاريخ ست حوادث لست سنوات مرت على مصر كانت من اشد ما يكون على سبيل المثال لا على سبيل الحصر مثلا سنة 462 12 85 86 بالبداية والنهاية شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه يبقى السنة أحداث سنة 462 هجري إيه اللي حصل يعني حدث غلاء شديد بمصر وانا عايزكم تفهموا مني حاجه ان مصر ممكن تحدث ممكن تتعرض لزلزال ممكن تتعرض لبلاء تتعرض لغلاء تتعرض لوباء لكن لا تسقط بمعنى لا تموت ولا تقسم هكذا من بشارة النبي في صحيح مسلم وعند الطبراني في الكبير والراية لأهل الإسلام فيها إنما آه تتعرض لدي بسبب إيه الغباء من بعض أولادها ال- ال- الفساد من بعض أولادها لكن لما يكون أولادها على قدر المسؤولية لا تسقط وهي في- ب- باذن الله لن تسقط انما تمر بها اه بسبب الغباء ليه ليه الغلاء اهل العلم يقولون الامر يبدا بالغلاء ثم يثنى بالبلاء ثم يثلث بالوباء ودي رسل من عند رب الارض والسماء اهل مصر تناحروا سنه 462 وما قبلها واختصموا خطاب كراهيه وفي حقد وفي فعل الاثام وايتان المعاصي والمحرمات الى اخر هذه الامور شربت الخمور وارتكب الفجور وهتكت السطور واختلف الناس وكره الناس بعضهم بعض الى اخر الله مشكله ام ربنا مسلط الغلاء بقت مصيبه كبيره قوي حتى اكل الناس الغلاء لما جه اه الناس مش لاقيه تاكل مش كده وبس الغلاء اشتد قام جاي الوب- البلاء كمان الارض امسكت والسماء بقت الارض ما فيش اي خيرات لا في انعام ولا في اي شيء فمات الزرع ومات الحرث وماتت الانعام حتى أكل الناس الجيف والنتن والكلاب أنا ذكرت لكم المرجع البداية والنهاية وقلت لكم الجزء 12 الصفحة 85 86 وقلت لكم حوادث السنة 462 دي من ست سنوات حصلت في مصر الناس أكلوا النتن والجيف والكلاب وكان الناس يموتون من شدة الجوع ويدفن في اليوم الواحد الآلاف الله وحتى الدواب هلكت حتى ان الحاكم كان عنده من الدواب قد كذا لم يبقى عنده الا ثلاثة مش كده وبس صار الكلب يباع بخمس دنانير خمس دنانير ذهبية ذهبية عشان الناس تاكله الناس مش لاقية غضب الراجل الامير ده حاكم مصر سافر بالدابة بتاعته المكان عنده ثلاثة غلمان الخدم بتوعه واقفين على حراسة من شدة الوهن والضعف وعدم الاكل وقعوا ناموا اغمى عليهم قام جاي الناس على طول دبحين ال- الدبه دي واكلوها الناس لما اتاكلت على طول الامير امر بصلب الثلاثه اللي ذبحوه صلبوا قام الناس جايين واكلين جثثهم وهم على آلة الصلب ساعتها اشتد الامر لكن آه، يعني قام العلماء وذكروا الناس برب الناس فتابوا وانابوا وعادوا الى الله وضجوا وبكوا وعادوا الى المساجد فرفع الله الغلاء ورفع البلاء ورفع الوباء وعادت مصر الى اعظم حالاتها بقوتها بفضل الله يبقى يا جماعه باختصار مصر مع ربنا مصر عظيمه جدا مصر تتعرض لزلزلة ومحنة بسبب أولادها فاحنا عايزين على قدر المسؤولية لأن وطننا عظيم فنتمنى له الخير العميم هذا وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني وتحيا مصر مشرقة وتبقى